Kæbalinefnau, Khembefau, Adihab Aniyadong, Nemniyat Maut, بيادة مدور قوات منكدا ساد النهض يا بابن ومتواب ساد النهض يا بابن ومتواب بشايسن رفدن بنخ بشايسن رفدن بنخ بيتناو أول خمفيوت بيتناو أول خمفيوت ساوشت موف سادي أو ناف ساوشت موف سادي أو ناف نم فيوت نم بشيري نم فيوت نم بشيري بياض فصاجي خن بروفيداس بياض فصاجي خن بروفيداس ساد النهض يا ببنا ومتواب بشيسن رفدن بنخ بيتنا وأول خنفيوت ساوشت موف سادي أو ناف نم فيوت نم بشيري بياض فصاجي خن بروفي داف ساد النهض يا ببنا ومتواب بشيسن رفدن بنخ بيتنا وأول خنفيوت ساوشت موف سادي أو ناف نم فيوت نم بشيري بياض فصاجي خن بروفي داس أوين أجية أوين أجية إن كاتوليكي إن كاتوليكي إن أبوستوليكي إن أبوستوليكي إنك إكليسية إنك إكليسية أوين أجيا كاثوليك أبوستوليك إكليسية أوين أجيا كاثوليك أبوستوليك إكليسية أوين أوين أجيا كاثوليك أبوستوليك إكليسية أوين أجيا كاثوليك أبوستوليك إكليسية دنر أمولوجين دنر أمولوجين en om sinot en om sinot أبكو أول داني نوي أبكو أول داني نوي دنر أمولوجين إن أم سنوت أبكو أول داني نوي دنر أمولوجين إن أم سنوت أبكو أول داني نوي دن جوشت والخاد هندي دن جوشت والخاد هندي أناستاسيسن أناستاسيسن داني رف معود داني رب موت دنجشت دنجشت والخدم ديانستا سيسن داني رب موت دنجشت دنجشت والخد هند يانستا سيسن داني رف موت نم بعنخن دبيونت ناو نم بعنخن دبيونت ناو آه آه آه آمين دنجشت دنجشت والخد هندي أناستاسيسن داني رف موت نم بعنخن دبيونت ناو آه آه آمين دن جشت دن جشت والخد هندي أناستا سيسن داني رف موت نم بأنخن دبعونت ناو آه آه آمين إذا صلوا قانون الإمام بالعربي آه، حيلغموا الجزء الأخير يعني لما يفصل يقول ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر وننتظر قيامة الأموات وننتظر قيامة الأموات ممكن يشكل ننتظر يقول وننتظر قيامة الأموات لكن الأولى أسهل وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية آه آمين وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آه آمين بعد كده مردات صلاة الصلح أبونا يقول شلال يرد الشماس يرجع أبونا يقول إيريني باسي يردوا عليه كتب نوم ديسو إذا كانوا بيصلوا مرتاح هيقولوا كتبنا ومادي إيه إيه إيه سو عندي أسبن أرابيكا وليرو أوحيك خنو كلام كتبنا وماديك إيسو ولروح روحك لما الشماس يقول المرد بتاع بروسا وكساستا برديس داليال سيرينيس لما يوصل لاخره كادونا جيونا سباسمون تن أبستون يرد الشعب وإذا الشماس صلى عربي وقال صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلات الطاهرة الرسول يرد الشعب يا رب آه آه آه رحم وبسرعة يقولوا يا رب رحم ولما أبونا يخلص صلاة الصلح الترتيب الأصلي هو أن الشماس يرد يقول أسبازست الليل في لمادي أجيو وبعد كده هم يقولوا الأسباسموس الأضام فالأسباسموس الأضام السنوي أنوف مو ماريا افرحي يا مريم إذا كانوا هيقولوه يقولوه بعد ما الشماس يقول أسبازست الليلوس أنفيليمادي أجيو يقولها لغاية هنا بس ما يكملش وبعد كده هم يقولوا أنوف مو ماريا وبعد ما يخلصوها يقولوا هيدا نبرسويا دادي تأودو كوس تواب ماريا بشيسة رحمة تنان بكو أول دان النوي دان وشتم مكوبا خريستوس نم بكيوتن آغاتوس نم ببنوما تواب جاءك إي يا أكدون أكسودي أمون ويقف لغاية هنا أكسودي أمون بالعربي بشفاعات والدة الإله القديسة مريم يا ربنا اعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت أو لأنك قمت وخلصتنا ويقف لغاية هنا بس الشعب بعد كده الشماس يقول آمين Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον نيكريا أدا باي بيسوس بخريستوس ابشري ام ابنودي سدمر وهناينان ويكمل المرد الثالث برسفرين برسفرين برسفرين كذا تربو ستاتي دا كذا ترمو إيسانا دولاس بلاب سا آه آه برسخمان هنا الشعب بقى يقولوا الجزء اللي احنا سبناه من هيدان نبرسوية لأنه في الواقع هو مرد آخر ملوش علاقة بهيدان نبرسوية فيقولوه هنا ألا أنسيرينيس تيسيا أنا ساوس وإذا كان أبونا هيصلي غرغوري يقولوا له Ἔλεος دي بالنغمة اللي توديه على الغرغوري اللي هي Ἔλεος εἰρήνης θυσία إيا أنا سأعوز ده الترتيب الأصلي اللي احنا قلناه إن أبونا بعد ما يخلص صلاة الصلح الشماس يرد يقول أسبازست الليلوس أنفيليمادي أجيو بعد كده الشعب يقول أنوف مو ماريا وإذا كانوا مش هيقولوها يقولوا اللي وراها على طول هيدا النبرسوية سواء قالوا أنوف مو ماريا وهيدا النبرسوية أو ما قالوش أنوف مو ماريا هيقولوا هيدا النبرسوية دادي تأودو كوست واب ماريا ويكونوا بيقبلوا بعض آه ويقولوها لغاية جاءك إي أو أكدونك أكسودي أمون يرجع الشماس بعد كده يقول أمين Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον ناي كريا أدا باي بايسوس بخريستوس إبشيري أم ابنودي سودامارون وهنينان وبعد كده يقول προσφέρειν من أول كلمة προσφέρειν بنبتدي قداس القديسين آه ان يعني خلاص بقى الم- الموعوظين المفروض كلهم كانوا خرجوا والحقيقه المفروض بيخرجوا قبل القبله آه ويبقى هنا فاضل بس في الكنيسه المؤمنين فبيقول لهم تقدموا تقدموا προσφέρειν προσφέρειν προσφέρειν κατὰ τρόπον στάθητε κατὰ τρόμον εἰς ἀνατολὰς βλέψατε πρόσχωμεν يروح يرد الشعب Ἔλεος εἰρήνης θυσία αἰνέσεως رحمه السلام ذبيحة التسبيح وبعد كده يبتدي أبونا بقى Ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν الرب مع جميعكم دلوقتي أنوف مو ماريا الأسباسموس الأضام السنوي ده احنا عملنا له الشريط رقم 45 من شرائط المكتبة الصوتية لللفظ الصحيح القديم وده شريط يحتوي على تسجيل وتحفيظ الأسباسموس الأضام السنوي بالقبطي أونوف مو ماريا نحتاج دلوقتي لمجرد العلم فقط إننا نسجل الأسباسموس الأضام مرة باللغة العربية افرحي يا مريم العبدة والأم افرحي يا مريم آمو العبد والأم لأن الذي في حجرك الملائكة تسبحه روبي إيميا أس جودو ناله باستحقاق وسارة في بغى أعرف تور ليس لنا دل عند ربي أنا كلنا السيد والدة الإله لكي نسأل بحكايا بهم وسار فيهم صارخين قائلين قدوس قدوس أيها الرب ضابط الكل السماء والأرض مملوءتني من مجدك وكرامتك نسألك يا ابن الله أن تحفظ حياة بطرية أركنا البابا أبا شنودا رأي سلاح بار ثبته على كرسي وشريكه في الخدمة أبينا القديس البار أرأب ماك سيمو أسر مطران ثبته على كرسي ربع للأسقف وشريكه في الخدمة
كرسي أبا فم الأسقف وشريكه في الخدمة أبينا القديس البار أبا فأمل أسقف ثبته على كرسي الأساقفة العموميين ما نقدرش نقول لهم ثبته على كرسي لأن ما لهمش كراسي هم أساقفة معاونين للبابا آه، في أسقفيته أو في أبرشيته ما لهمش كراسي خاصة بيهم ولا يرفعوا حية في الكنائس اللي يصلوا فيها عشان خاطر كده نقول ثبته في أسقفيته بدل ثبته على كرسيه ثبته في أسقفيته أمبرويز وشريكه في الخدمة أبي إن القديس البار أرأب روي إسل أسقف ثبته في أسقفيته أنبا غرغوريوس أبغري غوريو أسل أسقف ثبته في أسقفيته أنبا موسى أبا موسى الأسقف ثبته في أسقفيته أبا تيموثاوس برضه ملوش كرسي وإن كان ماسك اسكندرية بالنيابة عن قداسة البابا كنائب بابوي لكن ملوش كرسي ولا يرفع حية في اسكندرية أبا تيموتا أو أسل أسقف ثبته في أسقفيته ننصح الدارس من الشريط أن يبدأ بدراسة الأسباسموس الأضام السنوي أنوف أمو ماريا من الشريط رقم 45 وبعد ذلك سيجد أنه من السهل عليه أن يحفظ الترجمة العربية افرح يا مريم التي سجلناها هنا ولن نضيع وقتا في تحفيظها ها هنا توفيرا لازدواج الجهد احنا قلنا ان الشماس بيرد اولا اسبازستا الليلوسا فيليما دي اجيو وبعدها بيقولوا انوف مو ماريا وفقا للترتيب الاصلي المسجل في الخلاجيات الكبيرة ولكن للأسف فإن عدم دراية المرتلين بهذا النظام الأصلي والهدف منه جعلتهم لا يلتزمون به بل عندما يريدون أن يقولوا الأسباسموس الأضام أنوف ممرية فإنهم يسبقون الشماس في مرده ويقولون أنوف ممرية بعدما ينتهي الكاهن من صلاة الصلح مباشرة وبعد ما يقولوا أنوف ممرية لآخرها يقول الشماس مرده أسبازست أليلوس أو بالعربي قبلوا بعضكم بعضا بأجزائه الثلاثة أي إلى نهايته وإلى قوله وإلى الشرق انظروا ننصت وبعد ذلك يقول الشعب هيدا برسويا دادي تأودو كوسة واب مريم بشفاعات والدة الإله القديسة مريم هيدا برسويا دادي تأودو كوسة واب مريم شوي ساري متنان بكو هاولين دانا النوي دانوشتمك بخريستوس نمبك يوتنا غطوس نمببنا وما تواب جاك إياك صدي أمون وبيلحموا فيه المرد التالي وهو مرد يوناني ألا أنسي Rinis Tisea Ana Sa Aous Ἔλεος εἰρήνης θυσία αἰνέσεως رحمة السلام ذبيحة التسبيح المرد ده مستقل ولغته يوناني ومفروض بيتقال بعد ما الشماس يقول امين Κύριε ἐλέησον Κύριε ἐλέησον ويقول προσφέρειν προσφέρειν لاخرها يرد الشعب Ἔλεος εἰρήνης θυσία فده مرد مستقل عن هيدن برسويه هيدن برسويه ده قبطي بشفاعات والدة الإله القديسة مريم يا ربنا انعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت أو قمت وخلصتنا ده مرد لوحده ألا وسيرين استيسية أنا ساوس رحمة السلام ذبيحة التسبيح ده مرد لوحده ولكن دلوقتي بينضموا بحيث بيبانوا كأنهم مرد واحد نحفظ مع بعض هيدا النبرة سوية هيدا النبرة سوية ندادي تاودو ندادي تاودو كوسة واب ماريه توسة أب ماريا هيدا نبرس وينداد تهودو كوسة أب ماريا هيدا نبرس وينداد تهودو كوسة أب ماريا شوي صار متنان بكو شوي صار متنان بكو أول دانا النوي أولين دانا النوي شوي صار متنان بكو أولين دانا النوي شوي صار متنان بكو أولين دانا النوي هيدا نبرس ويان دادي تهودو كوسة أب ماريا شوي صار متنان بكو أول دانا النوي هيدا نبرس وينداد تهودو كوسة أب ماريا شوي صار متنان بكو أول دانا النوي دن وشتمكو بخريستوس دن وشتمكو بخريستوس Nembekjöten agatos, nembekjöten agatos. Den ostimmok bekristos, nembekjöten agatos. Nembibnau maatu web, nembibnau maatu web. جاءك إياك صدي أمون جاك إياك صدي أمون يا جاك دونكك صدي أمون جاءك دونكك صودي إمون
المرد اللي بعد كده وبيلحموه دلوقتي في هيدني كأنه منها
Ἔλεος εἰρήνης Ἔλεος εἰρήνης θυσία تسيا ألا أنسيرينس تسيا ألا أنسيرينس تسيا أنا ساوس
ألوس ألا أسيرينس تسيا أنا ساوس Ἔλεος εἰρήνης θυσία αἰνέσεως
بعد كده أبونا يقول Ὁ Κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν يرد عليه الشعب كما ضادوا بنوما دوسو
أوكريس مضى آه آه بندوني مؤون يقول الشعب كما ضبنا وما
مرة تانية كما ضربنا وما ضربنا كما ضربنا وما ضربنا
يقول الكاهن
Anoimon Tascardia As يرد الشعب Achumen Ibros Don Ki Irion أخمان برستان كيريون أخمان πρὸς τὸν Κύριον يقول الكاهن
Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ إيه إيو فيرد الشعب أكسيون كاديكا كاديك عكسي كاديك
نقول هيدا النبرسوية بالعربي بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح
يقول الكاهن الرب مع جميعكم فيردون وما رو- روحك
يقول أين هي قلوبكم أو ارفعوا قلوبكم فيردون هي عندي الرب
يقول اشكروا الرب فيقولون مستحق وعادل
مرة أخرى
مستحق